السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم واجعلني وإياكم ممن يفرح بكتاب الله ويسعد ويهنأ بهذا الكتاب المبارك سورة المائدة سورة المائدة هي فيها قصة المائدة هنسمعها إن شاء الله بكرة بإذن الله هنسمع الحواريين وهم بيطلبوا من سيدنا عيسى مائدة من السماء وهنعرف الفرق بيننا وبين غيرنا من الأمم واهتماماتنا واهتمامات غيرنا من الأمم في ناس بتكون عاوزة مائدة من السماء ليه عاوزينها عاوزين ياكلوا نريد أن نأكل منها أما موضوع اطمئنان القلب وبعدين التصديق بالرسول ده يجي متأخر لكن أهم حاجة الأكل سبحان الله سورة المائدة هي فيها قصة مائدة عيسى لكن هي بتذكر لنا مائدة من موائد السماء بتتكلمنا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا على جمال الآية إن ربنا رضي لينا الإسلام فدي مائدة جميلة جدا وانتوا بقى عايشين معاها تعيشوا كده مع المائدة الخاصة بينا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا من الآيات المطمئنة والمريحة واللي بتفتح شهية للأوبة والعودة وإنك ترجع لربنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر العتاب وحمل القرآن حملا شديدا على الذين سبوا الله وادعوا أن له ولد فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم يؤكد الملك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم تيجي آية اللي بتفتح الشهية وتخليك يعني تهرول بروحك إلى هذا الجمال وهذا الحب إن ربنا بيكلم هؤلاء اللي ادعوا لله ولد واللي كفروا بالله بيقول لهم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يا سلام مهما عظم ذنبك لن يكون اعظم من ذنب هؤلاء الذين تكلم الله عنهم انت بقى قاعده بتسمعي التراويح كنت متبرجة لك علاقات محرمة بتشربي حاجة غلط انت كذلك لك علاقات محرمة واقع في مشاكل كبيرة جدا في علاقتك مع الله الآية بتقول لك يلا بسرعة الباب مفتوح مهما عظم ذنبك لن يكون أعظم من ذنب هؤلاء الذين تكلم الله عنهم اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة بيعرض عليهم التوبة بالأسلوب الجميل ده اللي مليان سعة رحمة وعظيم عفو ومغفرة فهو تعالى لا يحب أن يعجل العصاة بالعقوبة بل يحب منهم التوبة وإن جاءت متأخرة فذنبك مهما كان عظيم فعفو الله أعظم مهما كان كبير فرحمة الله أكبر مهما كان كثير ففضل الله أكثر المهم إنك تقدم التوبة واوعى تنشغل بمعاصيك القديمة عن طاعتك الجديدة التوبة تجب ما قبلها والتوفيق للطاعة دليل على قبول التوبة إن شاء الله فما تسوفش ويلا بسرعة بقى وإحنا في رمضان كده وإنت فايق وشوف ختام الآية والله غفور رحيم يا سلام على جمال الختام معناه لو انت استغفرت غفر لك تجاوز عنك وبعدين مش هيتركك بل هيرحمك ومن رحمته ان يحوطك بعنايته سبحانه وتعالى ويهيئ لك اسباب الرحمه ملوك الدنيا لو انت اخطات في حقهم هيعملوا معاك ايه غايه الاحسان انهم يعفو عنك ثم لا يهتمون بيك كاهتمامهم بمن لم يخطئ في حقهم قط لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم غفور لما مضى من أخطائك رحيم بك فيما سيأتي من أحوالك الله أكبر بقول لكم مائدة مائدة لوحدها كده تاخدك في حتة تانية خالص سبحان الله وانتم اصلا والواحد عايش مع الصورة تجد ان الملك سبحانه وتعالى وهو يتكلم القرآن عن رضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم خلاص بقى أنت مستني الآيات هتتكلم بقى عن الدين وكده تبدأ الآيات تتكلم عن رحلة صيد اللي عاوز يتجوز واحدة مش مش مؤمنة هيعمل إيه الوضوء وتلاقي الإسلام جايبك بقى إيه حتة حتة واخدك كده بالراحة وبيحكي لك القصة جاية منين والكلام ده قد إيه ود الله سبحانه وتعالى الصورة دي مليانة الكلام عن الحدود حد الحرابة يعني الحرابة يعني في ناس تروع المسلمين تاخد أموالهم وزي قطاع الطريق كده وبتاع فحد الحرابة حد السرقة والقصاص يعني آيات تحس إن هي قوية جدا شوفوا يا جماعة الحدود دي من أبرك وألطف ومن أكتر الأشياء اللي تسكن قلبك طيب ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيحمي مالك وانت بتقرا كده الايه بص لها بالطريقه ديت ان ربنا بيقول وانت بتقرا الايه تفهمها بالطريقه ديت ترتاح جدا وتحس انك مستمتع جدا ان ربنا بيقول والسارق والسارق يعني يا محمد اللي هيسرق فلوسك فاقطعوا ايديهما جزاء بما يا رب انت بتحفظ فلوسي انا اه انت غالي عند ربنا قوي انت غالي جدا فما ينفعش حد يتعدى على مالك مالك اللي انت شقيت عليه مالك ان والدك ورثهولك مالك ان انت غربت بسببه طب انت سايبه والكلام ده كله منتظر بيه ومأمل عليه حاجات كتيرة قوي واحد كده بكل يعني بساطة ياخده لا لا لا انا سأقدم شرع وهحط حد الكل يخاف منه طب بنتك ماشية في الشارع رايحة تجيب طلب ولا أختك جاية من مستشفى ولا أنت رايح مشوار حد يتعدى عليك على الطريق لا لا لا هنقول بقى إيه حد الحرابة بقى يبقى في حد كده إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كل ده ليه عشانك عشان أنت مسلم غالي أوي عند ربنا عشان المجتمع المسلم مجتمع غالي عند ربنا فربنا سبحانه وتعالى يحميك فيقدر هذا الأمر ليه ودا للمسلمين وحبا وشوف سبحان الله والقرآن يخفف القلب لا يحزنك لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ما تزعلش خلاص معك الله فأنت خايف من إيه طالما معك ربنا سبحانه وتعالى ما تقلقش الآية بقى يعني الياقوتة في الصورة لما ربنا سبحانه وتعالى بيطمن المسلمين وبيقول لهم كل واحد هيسيب الطريق من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مين اللي هيجيبهم ربنا ربنا هيجيب ناس يحبهم ويحبونه طب الآية دي فين السكينة اللي فيها كل واحد كان بيصلي تراويح أو بيقرأ قرآن أو قريب من ربنا أو واخد قرارات رجوع دلوقتي لعله ممن يقع في هذه الآية إن في ناس فرطت من قرايبه من عيلته من الحي اللي هو فيه من الناس اللي قبله في ناس فرطت ربنا اختارك انت فسوف يأتي الله بقوم وقد أتى بك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أيا كان بقى هيلوموه بقى وبتاع والكلام كله وخلي بالك الموضوع ده فضل من الله سبحانه وتعالى مش أي حد يجيبه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عاوز اتكلم انا بقى في والله واسع دي والله واسع عليم يعني واسع عليم الباب مفتوح الباب مفتوح مفتوح والكل عنده استعداد ممكن يخش واخدين بالكم ربنا من اسمائه الواسع سبحان الله هرجع للاسم ده بس بعد ما اقول ايه لما اليهود قالوا لعنه الله عليهم وقالت اليهود يد الله مغلوله ودي سبحان الله تستفيد حاجتين يعني تستفيد حاجات كتير قوي بس احنا يعني نقول حاجتين منهم الحاجة الأولى أن القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما بيخبر عن هذه المقالة الشنيعة ليه بيخبرنا؟ عشان حاجات منها من الحاجات المهمة جدا اللي تطلع بيها ليه الآية دي ذكرت في القرآن؟ ليه ربنا بيكلمنا عنهم كده وبيقول لنا إن هم بيعملوا واحد اتنين تلاتة أربعة وبيفكروا بالطريقة دي؟ عشان تمتلئ قلوب أوليائه بالبغض والغيظ على هؤلاء ده لو هم بيحبوا ربنا فده معنى مهم قوي انك دايما مشحون تجاه هؤلاء عشان كده لا يحب اليهود ولا يرتبط بيهم ولا يواليهم الا انسان خلاص يعني ده يعني ربنا اسال الله يعني الا يموت على هذا أن الموضوع هيبقى صعب قوي نسأل الله السلامة طيب ده المعنى الأولاني في الآية ديت هقول أنا ثلاث معاني اتنين كده فيهم معنى متعلق باليهود ومعنى بقى احنا هناخده احنا بقى يسكننا ونعيش معاه شوية ونربطه باسم الله الواسع قلنا المعنى الأولاني إن إحنا تمتلئ قلوبنا بغض لهؤلاء أنتوا تقولوا كده على ربنا الحاجة الثانية نتفهم يا جماعة إن الرب الذي يعبدوه هؤلاء ليس هو نفس صفات الرب الذي أعبده أنا كمسلم هم يعبدون ربا يده مغلولة أما أنا أعبد ربا يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء واخدين بالكم إخوتهم يعبدون رب يحتاج إلى ولد وإلى صاحبة أنا أعبد ربا صمد قهار قهر كل ما سواه ولا يحتاج إلى شيء ففي فرق كبير بين اللي بيقول إن الله فقير ده صفات ربه عشان كده هم بخلة جدا جدا ليه؟ لأن هو بيتعبد بمقتضى الصفة إذا كان ربه بخيل وإن إذا كان ربه فقير فهو لازم يتعبد بمقتضى الصفة يعني يتعبد زي خلاص يحاول إيه يتعبد يشوف يتخلق بهذا الخلق فاهمين لكن انت لما بتعبد رب كريم انت بتتعبد بايه بمقتضى هذه الصفه بتلاقي نفسك كريم بس الآية دي بقى بتسكننا احنا منين بقى من ملمح تاني يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا الله الله أكبر الله أكبر شوف يا جماعة الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل لمين يا رب للقائم بالليل ولا القاعدة عمال تعيط ولا اللي مكفية على المصحف واللي بتتدبر ولا اللي كان بار يبسط يده بالليل لمسيء النهار وليس لمن أساء في النهار يعني ارتكب واحدة بس لا يا جماعة مسيء النهار خد النهار كده من ساعة ما صحي واستلم الطريق الشمال عكس اتجاه القبلة واخد بالك ماشي الناحية التانية تماما يجي بالليل يبسط الملك يده إليه يقول له تعالى ويبسط يده بالنهار لمسيء الليل الناس في التراويح وفي التهجد و و و وده من ساعة ما المغرب أذن لغاية ما الفجر أذن ماشي عكس اتجاه القبلة الله أكبر ده الله سبحانه وتعالى بيقول له تعالى سبحان الله عشان كده بقول لكم الأسماء والصفات بتفتح نفسك وبتفتح شهيتك وبتاخدك في غمسة كده بتنسى كل حاجة فنسأل الله أن ينعشنا نرجع بقى لاسم الله الجميل اسم الله الجميل وكل أسماء الله سبحانه وتعالى هكذا وهو اسم الله الواسع الواسع عشان نعيش معاه كان في آية امبارح عدت علينا فيها الملمح الآية دي ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن المطلقة اتنين هيتطلقوا خلاص هما بذلوا كل الأسباب حاولنا نصلح بينهم خلاص لا ما فيش أمل خالص وبذلوا كل الأسباب والطلاق يا جماعة مش على طول الخط هو شر بالعكس الطلاق ممكن يكون هو حبل النجاة من النار الطلاق ممكن يكون هو أبرك الحلول ولذلك أما كنا بنتكلم في أمومة واعية في برنامج كنا بنقول إيه في الطلاق نقول إن الطلاق هو آخر الحلول هو آخر حل بس لازم يبقى حل هو أي نعم بيبقى فيه قدر من الخشونة بس سبحان الله لو اتعمل صح بما يرضي الله ممكن لا هياخد كل البركات والتوفيق ليه بقى لأن العليم الخبير الجميل الكريم الأعلى سبحانه وتعالى لا يشرع هذا كحل ثم يكون فيه الشر حاشاه سبحانه المعنى ده مهم جدا استيعابه عشان ندخل بقى على الآية ونفهمها ربنا بيقول ايه بقى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الله أكبر الآية ديت بالاسم الجميل ده تعزي كل مكلوم ومكلومة في انفصال أول حاجة ربنا بيعبر بالإيه؟ بالإغناء وهو أبلغ من مجرد الإعطاء يقول إيه؟ يغني مش هيعطي لا لا ده أنا مش هعطيك عطاء بس ده أنا هعطيك عطاء يغنيك الله أكبر فهو وعد سبحانه وتعالى بالوفرة والغنى والعوض والزيادة وجبر الفقد طيب حذف ربنا سبحانه وتعالى في الآية ديت معمول الإغناء إيه يعني يا رب هتغنيهم إيه يغني كل من سعته إيه هو الإغناء عشان يقول لك كل فاقة وكل نقص فقدها الزوجان اللي هيطبقوا الشرع في الفراق طيب في واحد منهم ما طبقش هي ظلمت وهو كان ماشي صح أو العكس هو لم يتقي الله سبحانه وتعالى فيها وظلمها وضرب ورق وحرمها حقوقها ولا عمل أي حاجة كل واحد هيعمل حاجة اللي هيمشي في الموضوع ده بما يرضي الله هياخد الايه الفضل اللي في الآية دي فربنا سبحانه وتعالى يقول يغني الله كلا من سعته هيعوضك من حنين والأشواق والذكريات كله هتاخد كلا فهي بشارة بعفو الله عنهما معا وإن كان يعني حصل تقصير في بعض التفاصيل غير مقصود ربنا سيعفو وشوف التعبير من سعته تأكيد للعطية والعوض والغنى يغني كلا من سعته يعوض الرجل ما يحب ويعوض المرأة ما تحب بس كده ويوسع عليهما طيب ليه حصلت الفرقة بينهم قال لك حكيم بقى حكيم سبحانه وتعالى وإضافة السعة إلى ذاته سبحانه وتعالى ده أبلغ ما يكون في تشويق النفوس إلى عطاء الله يقول لك إيه إن ربنا سبحانه وتعالى سيغنيهم مش من سعة كده وخلاص لا من سعته سبحانه وتعالى سعته هو الله أكبر وختم الآية بقى بالاسم الجميل اللي كله نور على نور اسم كده تلاقيه بينزل الأنس في نفوس المنكسرين والمنكسرات سبحان الله والله لولا الله ما انجبرت القلوب القلوب لا تنجبر إلا بمثل هذا فأنت لا تبتئس هيعوضك وهيغنيك سبحانه وتعالى هيغنيك غنى عمرك ما جه على بالك فهذا الاسم بيسد فاقة في قلب العبد كل اسم على فكرة من أسماء الله هو ليه إشراق خاص زي شروق الشمس كده بيشرق على جزء في قلبك فيه عتمة فيه ظلمة فيه كسر هيجبره فكلما عظمت معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى أضاءت عتمات القلب وانجبرت كسور القلب فشفتوا هنا المطلقة منكسرة ومش منكسرة خاصة بقى لو كسرها بإيه بظلم كسرها بأخذ حقوق بإعضال محاكم هي كسرته إن حرمته من الولاد حرمته من الحقوق جابت حد يشهد وزور عليه في المحكمة خدت العفش وقالت ما خدتوش ضربه مش عارف ورق في الأيمن مهم ممكن بقى ما احنا برضه خلي بالكم الناس يا جماعة اللي بينفصلوا بالمعروف التسريح بإحسان أندر من كبريت الأحمر دلوقتي وعادي جدا ممكن تبقى لحيته أطول من نقابها خلاص وهي نقابها يعني ممكن يبقى جر للأرض والاتنين تسريح بإحسان مفيش أو تلاقي أحد الطرفين فعلا بيسعى للتسريح بإحسان والتاني أبدا الناس ديت يا جماعة مشكلتهم مشكلة يعني مشكلتهم كبيرة قوي ليه؟ لأن الله هو الذي شرع وده بقى بيعافر مع شرع الله خاصة لو كان من أهل الفهم ده فاهم اخ واخته فاهمين ومستوعبين بيعملوا ايه لكن لا هو شعور الانتقام فالمكسور في الطلاق ده تأتيه بقى خواطر الضيق والفقد وشح الفرص وانعدام البدائل وهروح فين وهعمل ايه سبحان الله واحيانا البعض بيحس ان دي نهايه العالم خاصه لو الاب جه دخل في المشهد يا بنتي هتروحي فين ومين هيصرف عليك ويرعبها بالكلام ده والام طب ما هي البنت ولا الولد ده برضه مش قادر يعيش معاها وهي مش قادرة تعيش واحنا اتفقنا يا جماعة قبل كده وقلنا ان العلاقة الأسرية الزوج والزوجة دول هم اجتمعوا عشان ايه عشان يحطوا ايديهم في ايد بعض ويروحوا للجنة لكن لو الاتنين دول واحد منهم هيدخل التاني النار لا يرجعوا وممكن يبقى الاتنين حلوين بس ما ينفعوش يركبوا مع بعض خلاص هي واحد منهم هيخش النار انا مش عاوز اخش النار انا مش عاوز يا سيدي اخش النار او خلاص انا مش هعيش بطريقه معينه وانا في قلبي جمر هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان البعض ممكن يخرج يحس ان دي نهاية العالم دي اخر قطرة في فرص الحياة ليه؟ لان توأم الروح خلاص هيتسحب للأبد الله أكبر يأتي اسم الواسع عشان يوسع الضيق اللي جوه الصدر ده اسم الواسع عشان يوسع المشاكل اللي موجودة في الدماغ دي الله الواسع الواسع بكل معاني السعة المطلقة اللي لا يقدر ضيق يقدرها ولا شح ولا ع... مفيش حاجة تقدر تقفلها السعة في صفاته السعة في عطائه في منحل الفرص العوض هتلاقي عوض واسع هتلاقي بدائل واسعة فرص واسعة هتلاقي سكن أوسع ممكن يكون كعدد الأمطار أقل بس كسعة القلب أوسع بكتير سبحان الله هتلاقي سعة في الرزق سعة في تربية الأولاد سعة في كل شيء أهم حاجة أنك تكون متكئ على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر عشان كده آيات ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآيات دي جت فين في سورة الطلاق فصورة الناس اللي هتكون ظاهرا مكسورة سبحان الله يبقى ظاهرا طلاق وحقيقته انطلاق يبقى السعة في الصفات والعطاء طبعا محدش ياخد كلامي ويبدا بقى يفجروا البيوت وكله يتطلق لا طبعا الطلاق ده اللي هو اللي بيجي بعد ما تمشي المراحل اللي قلناها قبل كده في اكثر من لقاء بيبقى اخر حاجه اخر حل فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمكسورين دول ابشروا في سعة في العطاء سعة في الفرص اللي هتكون موجودة. فأنت لما تعيد التأمل في الاسم ده والله وبالله وتالله تجد أن صدرك بيتسع بل تجد الكون كله بيتسع عشان أنت تشوف وتعيش في ملك الرب الواسع سبحانه وتعالى فيبدأ يرسخ المفهوم ده في روحك ولحمك وعظمك وأهلك ودراستك وماضيك وحاضرك وتقدير كل تقديرات الله سبحانه وتعالى فالحياة احنا شايفينها واسعة لأن الذي خلقها أظهر فيها آثار صفته سبحانه وتعالى واسمه الواسع فلما نقرأ بقى وكان الله واسعا حكيما زي ما قرأنا امبارح ولا لما النهاردة سمعنا في آية إيه؟ ومن يرتد منكم وبعدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اه تعرف بقى والله واسع عليم تيجي اللي بعدها إنما وليكم يبقى ولي واسع وعليم من أبرك مني ومن أسعد مني حالا أنا كمسلم مفيش حد أبرك مني مفيش حد أحسن مني مفيش حد أسعد مني مفيش حد أريح مني مفيش حد أوسع مني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويعيشنا مع هذه الآيات ونعيش مع أسماء الله وصفاته في أمن وأمان وسلم وإسلام وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم